السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أوصفها لك آه، طبعا الدرس ده هي طبعا دي مش أول مرة دي بالمناسبة ممكن يكون في حد حضر قبل كده في ابن تيمية فعلا في حد حضر قبل كده يعني انتوا ناس جديدة خالص طب كويس ومش تاني مرة دي اللهم لك الحمد ومش تالت مرة دي ومش رابع مرة دي ومش خامس مرة دي تمام آه، دي سادس مرة دي و أوصفها لك يعني حبيب إلى قلبي وإن كان لي رجاء عند الله عز وجل أن أقبض وأنا أعطي هذا الدرس يعني لو حد مرة كمان آه، تبقى في المرة الخمسين مثلا طول أمد بقى آه، آه، آه أموت وأنا ب هذا الدرس ليه؟ لأن آه، أوصفها لك حاجة تانية فعلا يعني موضوع تاني آه، شكل تاني عادة في كل آه، لقاء أبدأ في البداية بقصة أو صورة مبسطة آه، تقرب الأفهام آه، والأذهان للمعنى المعين اللي أنا عايزه عادة ولكن حين نتكلم عن الجنة آه، يصعب هذا الأمر جدا يصعب آه، جدا ليه سنتكلم عما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فازاي آه، ازاي اقرب لك صورة مهما قربتك منها آه، ستظل بعيد ازاي اجمل لك امر مهما جملته في عينك فهو اجمل ازاي اخيل لك مكان مهما تخيلته فهو مختلف يصعب جدا ولكن عزائي في هذا اني احبه واحفظوها عني كده الكلام عن الجنة ايه جنة الكلام عن الجنة جنة جنة هو في حد ذاته انت تبقى مستمتع وانت بتتكلم عن الجنة وعزائي ايضا ان انها كانت وصية ابراهيم ما هو اول واحد او مش هقول اول واحد بقى من الناس اللي عملت اوصفها لك كان مين كان سيدنا ابراهيم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما اسري بي ورأيت إبراهيم قال لي أقرئ أمتك مني السلام جميل أو سيدنا إبراهيم يعني لما النبي قابله أول مرة ما عدتش كده يعني ما نسناش والله م- ما تنسيناش في النص لا أقرئ أمتك مني السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وانا نفسي ان انتوا تقولوها بنية رد السلام ويبلغ ربنا ان شاء الله اقرئ امتك مني السلام وابلغهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر أول ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له بلغ أمتك مني السلام وأوصفها لك وأكلمك عن الجنة شوية قول لهم من الجنة خلي بالكم لما النبي يطلع في السماء وسيدنا إبراهيم يفتكر دي يبقى دي إيه؟ يبقى دي مهمة جداً دي مهمة جدا ان انت تبقى عارف ان الجنة لا الجنة كده تربة طيبة ماء عذب قيعان قيعان يعني ارض مستوية ما فيهاش بقى المدقات اللي موجودة عندنا والحاجات لا وعزائي أيضا أن الله عز وجل حين خلق الجنة قال لجبريل يا جبريل اذهب فانظر إليها في حاجات كده يا جماعة بين السطور مش عايز أخرج بره مواضيع زي عادتي ولكن لما ربنا ي- يخلق الجنة يعمل إيه؟ ها؟ ينادي جبريل يقول له يا جبريل روح بص على الجنة يبقى جبريل ايه عند ربنا هم؟ يبقى انت تحب سيدنا جبريل قد ايه الواحد نفسه يشوف سيدنا جبريل صلى الله عليه وسلم آه لما خلق الله الجنة قال لجبريل يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب جبريل ونظر إليها ولما رجع قال أي ربي وعزتك لن يسمع بها أحد إلا يدخلها قال ليه سيدنا جبريل مفيش واحد هيسمع عنها إلا وهيدخلها عشان كده أنا جاي أوصفها لك آه بعد كده حصل أن الله عز وجل حف الجنة بالمكاره فقال لجبريل اذهب فانظر إليها فلما ذهب جبريل ورجع قال أي ربي وعزتك خشيت ألا يدخلها أحد ليه؟ من المعوقات اللي حواليها المفترض أن الإنسان يعدي كل ده ولكن هنعدي هنعدي إن شاء الله هنعدي إن شاء الله فأنا جاي أقول لك سيدنا جبريل وجهة نظره أن اللي يسمع عن الجنة يسمع وعزتك لن يسمع بها أحد إلا يدخلها فاحنا جايين نسمع عنها النهاردة انا عارف انتوا عارفينها واكتر مني بس بنفكر بعض لعلنا نتكلم عليها النهاردة وندخلها بكرة ولا حاجة طب عشان ندخلها بكرة لازم نموت النهاردة او بكرة الصبح بالكتير ولا انتوا مش عايزين تموتوا مش عايزين تخشوا الجنة عايزين ما عايزين تخشوا الجنة لازم تموتوا يا رب تخشوا الجنة يا رب كلنا نخش الجنة يا رب اللهم ارزقنا العمر الطويل والعمل الصالح والخاتمة الحسنة والفردوس الأعلى وعزائي أن الصحابة كانوا يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم فيكلمهم عن الجنة أنا عايز أقول حاجة يا جماعة للأسف ثقافة من ثقافات الالتزام اليومين دول إن الكلام عن الجنة ده الكلام بتاع مين الكلام الدعوي الكلام بتاع المبتدئين الكلام بتاعت الناس اللي في أول الطريق اللي لسه تايب أول امبارح الناس اللي دي صح اللي بيقول كده عنده ثقب في التزامه أكبر من ثقب الأذون سيدنا حنظلة وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنهم راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له, قالوا له يا رسول الله نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار فكأنها رأيعين الصحابة كانوا يقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيجي أحد الصحابة يقول له يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها فالكلام ده كان لمين للصحابة اللي كان منهم حنظلة وابو بكر فيجب أن تعلم أن من أساسيات الاستقامة على هذا الطريق أن تشتاق إلى الجنة ولن تشتاق إلا لو كنت تسمع عنها ولو سمعت عنها كثيرا وتخيلتها لرأيتها رأي العين ولو رأيتها رأي العين وكأنك تراها ستشتاق إليها فتدخلها كما قال جبريل فاحفظوا عني الكلام عن الجنة جنة هو في حد ذاته جنة طيب تعالوا كده ناخد بإيدين بعض ونطلع على الجنة على طول بس قبل ما نطلع على الجنة هي الدخلة ما بتبقاش جنة أطيب الماء ما جاء في شدة حر وطول عطش صح واحد في عز الحر كده وطلع يجري بعد كده شاف كل دير مية ساعة يا ما انت كريم يا رب يوم ايه بلع كل دير تمام غير لما انت تبقى ماشي كده في الدنيا ساقعه وانت مش عطشان قوي فيقدموا لك كوبايه ميه فتقول لهم اه شكرا تاخد بق عشان اطيب الماء ما جاء في شده حر وطول عطش عشان كده موقع الجنه يخليك انت يا ما انت كريم يا رب متى تاتي الجنه بعد يوم القيامه بعد يوم القيامه بعد يوم طوله خمسين ألف سنة بعد يوم نعرض فيه على الله بعد يوم نمر فيه على الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف بعد يوم نلجأ فيه إلى الأنبياء عشان يبقوا واسطة بيننا وبين ربنا عشان الحساب بس يبدأ فيعتذرون قائلين إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري خمسين ألف سنة صاحي صاحي يعني خمسين ألف سنة ما بتاكلش خمسين ألف سنة عريان خمسين ألف سنة جعان خمسين ألف سنة فخمسين ألف سنة رعب وأهوال وأناس يحملون أوزارهم على ظهورهم آه، جو آه، انت تنسى أصلا يعني تنسى لذلك بعض الناس يأتون يوم القيامة ويرفعون رؤوسهم إلى السماء ويقولون اللهم فض هذا الموقف ولو كان للنار يعني يا رب يوم القيامة ده يخلص حتى لو هنخش النار مش مهم بس اليوم ده يخلص فض به فشوف صعوبة الم- اليوم ثم في نهاية هذا اليوم يمر من نجا على الصراط ويمر من نجا وكثرت حسناته من القنطرة ثم يدخلون الجنة تيجي كده على باب الجنة معاك مفتاح ولا ما معاكش مفتاح مع ما هو باب ايه مفتاح الجنة لا اله الا الله يبقى ما فيش واحد ما قالش لا اله الا الله مش هيخ- هيخش الجنة ما فيش اللي ما قالش لا اله الا الله مش هيدخلها قالها خالصة من قلبي طيب تعالوا كده ايدينا في قدام بعض ونيجي نخش الجنة ليها كم باب أصلا ثمان أبواب صح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للجنة ثمانية أبواب منهم باب اسمه الريان لا يدخل منه الص- إلا الصائمون وقال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء يبقى من بره كده في كام باب آه، تمن أبواب عد معايا طيب الباب سعته قد إيه قال صلى الله عليه وسلم ما بين مصرعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة يعني أربعين سنة إيه واحد ماشي ده الباب الواحد يطلع لها قد إيه ده واحد ماشي بقاله أربعين سنة هو معلش ما اشتركتش في الحاجات دي قبل كده بس مفيش حد مشى مثلا للقلعة مثلا يجيب مثلا من المنتزه للقلعة أو مثلا من سان ستيفانو للقلعة آه، ياخد تاخد وقت قد إيه دي؟ اه ساعتين ونص مثلا آه، عن تجربة مثلا قول ساعتين ونص يبقى اللي يمشي 40 سنة يبقى اللي يبقى اللي يمشي آه، 40 سنة اه آه، يبقى ال- يعني لو الباب قد من هنا للقلعة يبقى باب قد ايه؟ ضخم جدا طب اللي يمشي بقى 40 سنة ده يمشي قد ايه هيكون جاب الكرة الأرضية 3 4 5 6 مرات لا، كتير ده الباب الواحد يقول صلى الله عليه وسلم ولا يأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام للشباب اللي بيهزر وبيقول لك يا عم نروح الجنة نعمل ايه دي هتبقى فاضية خلينا مع الناس كلنا هن- هناك قاعدين في النار على فكرة الحتة دي ما فيهاش هزار سر تعش يجب أن تخاف مقام الله عز وجل فيهاش هزار ولعلمك الحتة دي الباب اللي هو مسيرة أربعين سنة في هيجي عليه يوم يبقى كظيظ من الزحام زحمة الناس اللي داخله الجنة كتير يا رب اجعلنا منهم كتير بس في ناس كتير داخله النار أكتر منهم اللهم اجعلنا من أهل الجنة طيب المسافة بين البابين قد إيه إحنا قلنا في كام باب ثمان أبواب وكل باب سعته مسيرة أربعين سنة طب المسافة بين كل باب وباب قال صلى الله عليه وسلم وإن للجنة ثمانية أبواب ما منهما بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما المرة دي اللي هيمشي كان إيه راكب مش ماشي وكم سنة سبعين سنة سبعين سنة راكب ده يبقى المسافة بينهم قد ايه ضخمة جدا على فكرة سبعين سنة لا بقى لا يعني لا بياكل ولا بيشرب ولا نزل يشحن تليفونه عشان خاطر فصل شحن ولا راح طلب دليفري وقعد مست... يعني سبعين سنة راكب مفيش تضييع ولا تعب شوية فريح ولا أصل أول الطريق غير تاني آخر الطريق سبعين سنة سرعة واحدة اللي ماشي سبعين سنة ده أخباره إيه دي المسافة اللي إيه بين الباب والباب بس يعني بين الباب ده والباب ده ولسه بقى في أربعين سنة الباب وبعد كده سبعين سنة آه، مسيرة بين الباب ده والباب اللي بعديه وتمن أبواب جنة بقى يعني حتة البتاعة اللي اسمها القرى الأرضية اللي احنا عايشين عليها دي ولا حاجة ولا حاجة احنا قاعدين في اوضتين وصالة ف- احنا تنفسنا شوية خرمنا الأوزون يعني فما تشكوش انتوا قاعدين في حاجة ضخمة احنا قاعدين في حاجة ولا حاجة طيب نيجي ندخل بقى ندخل من انه باب اي باب اللي يجي قدامك تدخله لا الموضوع في نظام في نظام في ناس من هنا وفي ناس من هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة فقال أبو بكر الصديق بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم يبقى الموضوع مش اصل انا وانا طالع طلعت عند باب كذا فالسلام عليكم اصل انا عديت لا والله انا جنه والله معايا اهو جنه ما عديت اهو ده يعني وصلت لهنا ازاي حضرتك ما انا لازم اعدي لا والله ده مش بابك ايه انت باب ال... اه بص ما تقلقش مش بعيده سبعين ألف سنة و... و... وتوصل يعني امشي بس الحتة دي يا باشا والله أنا ما وما فيش بقى أنا أنا ابن عمتي آه، صف ضابط في كلية الشرطة و... و... و... يعني آه فضلا عن إن هو يكون حاجة تانية ما فيش خلاص انتهت خلصت آه، آه، طب انت لا انت عارف الباب اللي بعديه لا اللي بعديه طب ما كده تكون خلصت حضرتك يعني الموضوع انتهى مفيش مفيش عشان خاطر كده سيدنا ابو بكر كان بيفكر بشكل مختلف ينفع اخش من انهي باب اي باب ينفع ابو بكر دايما كانت عينه فين انا عايز اعلى حاجه ما ينفعش يبقى عندي ثلاث ابواب بس افرض رحت في باب بعيد لا انا عايز لما اجي اخش يتنادى عليا الاسم في الثمان ابواب منين ما اطلع ما اروح خلاص السؤال هل تعرف لنفسك باب بصراحة كده ما تزعلش وما تبصليش بص في الارض وفكر انت عارف لنفسك باب باب واحد انت بتاع الصلاة بقى بتاع الصلاة بقى الصلاة الصلاة اللي هي مفيش بقى خشوع وبكاء وكل يوم أربعين ركعة و... ايه لا لا لا انا مش بتاع انا بتاع الصيام من رمضان للنهاردة فطرت حوالي ايام العيد بس وحوالي خمس ست ايام كمان كنت تعبان كنت مسافر لا لا لا انا مش بتاع الصيام انا بتاع الصدقة وحدث ولا حرج ده انت لما بقول لك لو سمحت ممكن تليفونك اتكلم تقول لي ايه والرصيد ومع ان انت اصلا باقة يعني مش هتخلص ان لا انا بتاع مع هل تعرف لنفسك باب تدخل به الجنة لو ما تعرفش لنفسك باب بالله عليك لو معاك ورقة وقلم اكتبها لو ما معاكش اكتبها في مخك او اكتبها على قلبك لازم تبحث عن باب النهاردة تتفوق فيه لو مت كمان سنة تكون محترف فيه لو مت بكرة ولا بعده ولا اي حاجة يبقى في معذرة ليك عند ربنا سبحانه وتعالى ان انت حددت بس ما لحقتش كنت ماشي انما بركاوي ده وتروح ونروح هناك ونشوف ايه اللي هيحصل ما تنفعش والله ما تنفع ما بنعملهاش في اقل من كده مليون مرة ما بالكم في مصير جنة ونار نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الهمة العالية اللهم ارزقنا الهمة العالية طيب تعالى كده ندخل من باب مسكنا في ايد بعض يا رب يا رب ندخل الجنة اول ما ندخل الله عز وجل يقول ايه وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين أول ما تدخل تلاقي مين في استقبالك الملائكة تقول لك سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين كده ملائكة الرحمن على باب الجنة قال تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين سبحان الله شوف الآية جميلة أوي الحمد لله إن أنت أول ما تيجي تدخل تقول إيه الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده أنت بقى عايش في الفترة اللي فاتت دي يوم القيامة و... وصراط وحساب وقنطرة و... ودنيا من قبلها صلاة وصيام وزكاة وصدقة و... وبتاع و... وعمالين نتكلم عن الجنة و... وأول ما تيجي تخش تقول يا دي جميلة قوي فأول ما أشوفها تقول إيه وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده أنت لسه فاكر عشان خاطر كده عايز اقول لكم ان اهل الجنه في قلوبهم وفي عينيهم الجنه لحد ما يجوا يدخلوها يعني اول حاجه هيقولوها اول ما يدخلوا ايه الحمد لله الذي صدقنا وعده اهو وعد ربنا اهو ما نساهوش حتى يوم القيامه حتى اول ما دخل ودي يا جماعه صفه من صفات اهل الجنه انه لا ينسى الجنه ابدا اذا كان هو بين ايه من أهل الجنة ينسى الجنة ما ينساهاش وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء أي حتة بقى خلاص خلاص الأرض كلها بتاعتنا دلوقتي دي أرض الطائعين كل واحد في الآخر له أسره شوف ربنا يقول لك إيه فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين هم يا رب رجعلنا منهم كانوا يستاهلوا كل ده هم؟ مفيش حاجة تستاهل كل ده ولكن أجر ربنا غير الموضوع يا جماعة دايما عند ربنا غير مختلف انسى موضوع تاني احنا بنتكلم عن حاجة من اوسطها ايه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر طيب تعالى كده واحنا داخلين اول ما دخلت والملائكة في استقبالك وانت قمت قايل يا رب اجعلنا منهم انا دايما بتكلم ان احنا احنا احنا يمكن نمشي من هنا واحنا مقتنعين ان احنا آه، فهنبقى احنا بجد يعني تقمص ان انت آه، كده ان شاء الله تبقى كده آه، ت- تقمص الدور ان شاء الله ف داخلين ولقينا الملائكة يا رب في استقبالنا وسلموا علينا ودخلنا بنبص بقى ايه الموضوع هنشوف ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة يوم فقالوا يا رسول الله صف لنا الجنة ما بناؤها صحابة قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم عايزين يشحنوا عايزين فقالوا له اوصف لنا الجنة شكلها عامل ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم لما يوصف الجنة هو بيوصف ايه بيوصف حاجة شافها يا جماعة النبي مش بس أوحي إليه ما في الجنة ده النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة دخل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فإذا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ دخل الجنة هو قال لك دخلت الجنة فلقيت نهر على حفتيه خيام من لؤلؤ خيام مش لؤلؤ خيام من لؤلؤ قال فضربت بيدي في مجرى الماء ده النبي بيتمشى في الجنة وراح لحد النهر و- و- وبيمسك شوية مية كده من اللي في النهر فقال فضربت بيدي في مجرى الماء فإذا مزك أصفر مسك طلع مسك في الاخر النهر من مسك فقلت يا جبريل هو كان بيتمشى في الجنه مع مين مع جبريل يا بخت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا جبريل ما هذا قال هذا الكوثر الذي اعطاك الله عز وجل صلى الله عليه وسلم انتوا متخيلين بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنه ويتمشى هو وجبريل ويشوف النهر و... وعلى حفتيه خيام من لؤلؤ و... ويضرب ايده كده فيلاقي مسك فيقوم قايل لجبريل ايه ده فيقول له ده ده الكوثر الذي اعطاك الله عز وجل ثم يرجع الى الدنيا يمشي ازاي بقى في الدنيا صلى الله عليه وسلم خلاص بقى آه، خلصت ينيموه على حصير والصحابة قاعدين حواليه عيني زعلانين وصعبان عليهم أثر في جنبه ف يقول لهم مالي وللدنيا إنما أنا, كرا... إنما أنا كرجل استظل بظل شجرة ثم راح وتركها ما أنا إلا في الدنيا ك- إلا كغريب أو عابر سبيل عادي يقعد ثلاث شهور ما يطبخوش في البيت عادي يجوعوا شوية وكل واحد رابط على بطنه حجر وهو رابط على بطنه حجرين عادي صلى الله عليه وسلم يلبس هدوم آه، تعبانة وعلى قدها آه، عادي يجي ينام ما يجيلوش نوم فيقوم يصلي ليه مفيش تيجي يشتغل شوية ويتعب ويرهق رجل كبير فتيجي زوجته تقول له أما تنام فيقول ذهب زمن النوم خلاص مفيش وقت ننام هو ده وقت نوم ده ده احنا كلها شوية ورايحين ورايحين هناك أصل أنت ما شفتيش أنت ما شفتيش ماشي هو شاف بقى فلو ما شافه هانت عليه دي صارت لا تساوي عنده أي شيء لما شاف مكانه فين عشان خاطر كده احد التابعين لما نام وحلم بحور عين قام ماشي في الشارع طبعا متحمس ورايح في الصلاة وماشي بسرعة كده فخبط في بتاعة سودة خبطها في الحيطة وقعت فبيقولوا له قتلت المرأة قال لا والله ما رأيتها امرأة والله ما ظننتها إلا جذع شجرة ليه ما هو لسه بالليل كان بيحلم بحور عين فمش قادر يجمع ما ما بص قال لك دي جذع شجرة ما هي دي ال- البنات اليومين دول جنب ال- في الجنة جذع شجرة ما تضحكوش ما تعيشليش الدور ان انت مهند ما انت برضو لما تبقى في انت دلوقتي مقارنة بيك هناك اللهم أعذنا من أهل الفسق واهدهم آه لما دلوقتي انت مقارنة بنفسك هناك عبارة عن ايه لا ولا جثة ده لبيسة قلم آه، فانا عايز اقول للبنات اللي انتوا شايفينه ده على الولاد ولا حاجة آه، الرجولة هناك بقى الوسامة هناك آه، وانا برضو بقول لكم ان ان النساء ايه اه مفيش انساه الله عز وجل قال ايه زين للناس حب الشهوات من من النساء صح يبقى النساء دي ايه هم؟ آه، زينة كنا بنقولها كده دايما عارف الفرق بين ال- الورد الصناعي الزرع الصناعي والزرع الزينة ايه الفرق آه، ده صناعي وده زينة ده, صن... ده مفيش ده صناعي وده زينة فاللي موشين في الشارع دول ايه زينة آسف ده طبيعي وده وده صناعي زينة تمام اللي ماشيين في الشارع دول ايه الزينة ال- ال- البلاستيك الحقيقي فين بقى فوق بقى يعني ده حمادة والتاني حمادة تاني باختصار يعني ده بين قوسين أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة اللهم آمين اوعوا تنسوا تقولوا أمين اللهم آمين طيب دخل الجنة صلى الله عليه وسلم وشافها فبيوصفها لك بقى فالصحابة قاعدين بيقولوا له، يا رسول الله حدثنا عن الجنة آه ما بناؤها شكلها عامل ازاي فقال لبنة من ذهب البناء لبنة من ذهب على فكرة احنا عارف انا عارف كلكم عارفين الحديث ده بس والله غمض عينك وتخيل ان في بناء كده لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك طب بالنسبة للأرض وحصبقوها شوية ال- الحاجات اللي على الأرض اللي احنا بنتكعبل فيها وتدوس عليها وتقول أي طب دي إيه بقى وحصبقوها الياقوت والمرجان تمام الحصباء الحاجات اللي في الارض انت لما تبقى متضايق من واحد تقول ياه يو تقوم ماسك حته ياقوته كده ومع كده تمام وحصباؤها الياقوت والمرجان وترابها الزعفران ده شكلها لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك وحصباؤها الياقوت والمرجان وترابها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه على طول بقى هتفضل تدور في المراية وانت تفضلي تدوري في المراية كم شعر بيضة طلعت ويا رب ايه اللي حصل وانا كنت كويس وايه اللي ما ولا الصلعة دي تطلع لك ولا معرض ما انا عندي واحدة مفيش شباب بقى شباب جنة بقى اللهم ادخلنا الجنة طيب دخلنا كده استحلفكم بالله دي مناظر تخش الجنه ده انتوا يتقبض عليكم جوه يقول لك دخيل هتخش ازاي هيبقى شكلك انت عامل ازاي ما هو لازم حاجه لازم انت تتظبط يعني ما تخشش بالمنظر ده ما ينفعش انتوا بصيتوا في المرايه قبل كده مصيبه ما ينفعش نخش كده نخش بشكل تاني خالص الطول ستون ذراعا طول سيدنا ادم ستين ذراع مشكلة كل قصير انه يتقي الله عز وجل في الدنيا لحد ما يخش الجنة هتبقى ستين ذراع ستون ذراعا مكحلين وبلسان عربي كلنا ستين ذراع عينين مكحلة وكلنا بنتكلم عربي طب والراجل اللي اتولد في جنوب شرق اسيا عربي طب وبتاع انجلترا عربي طب وبتاع فرنسا عربي طب الالمان معتزين بلغتهم عربي كله عربي خلاص لغة اهل الجنة لغة أهل الجنة يقول صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر أول زمرة هتخش الجنة هتبقى زي القمر ليلة البدر تخيل أنت تبقى زي القمر قادر على كل شيء جل جلاله إن كل الناس تخش كده زي القمر إن أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضوء كوكب دري في السماء اللي مش زي القمر اللي جاي متأخر شوية عنده سيئات أو مرتبته أقل أو أو وهو داخل يبقى برضه حاجة تليق بالجنة ستين ذراع مكحل بتاع وزي الكوكب دري في السماء نجم بس النجم بقى حقيقي طيب الحور بقى في الجنة اخبارهم ايه حدش عنده فكرة حدش عنده فكرة قال صلى الله عليه وسلم لو اطلعت امرأة من نساء اهل الجنة الى الارض لملأت ما بينهما ريحا ولأضاءت ما بينهما ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها آه يا بنات في الجنة هيبقى شكلك عامل ازاي مش عارفين بس عارفين حاجة تانية عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اطلعت لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض دي عملت إيه دي مش نزلت في الأرض دي هي عملت إيه أه بصت بس يعني مجرد نظر لملأت ما بينهما ريحا ملأت ما بين السماوات والأرض ريحا بس لو هي بصت لو انت بصيتي ان شاء الله ما تكوني من اهل الجنة كل ده هتبقى ريحته جميلة جدا قال ولا أضاءت ما بينهما سيبك انت من خالتك وعمتك اللي لما بتروحي لهم بيقولوا لك نورتي والبيت نور انت بجد هتنوري بجد ولا نصيفها عارفين الطرحه الخفيفة الشفافة دي اللي بتبقى نص ونص زي بتاعت المغاربة دي كده ده النصيف ولا نصيفها على رأسها خير من الطرحة دي مش شرعية بس عشان خاطر بس في الجنة تمشي ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها يا شباب اصبروا يعني التقيل في الجنة والله اصبر اصبروا اليومين دول اقسم بالله هتعدي الدنيا هوا هوا هوا اسأل اي واحد لسه كنت قاعد مع واحد قريبا انا دايما لما حد كبير اسأله نفس السؤال عمره حوالي 74 سنة بقول له عدوا قد ايه قلت له الاول من 20 ل 30 عدت قد ايه قال لي كده قلت له طب لحد السبعين حد قد ايه قال لي زي كده برضو ما حسيتش حدت فبتعدي من كام يوم دخلت مدرستي رحت المدرسة بتاعتي دخلت الفصل بتاعي في أولى ثانوي شفت ال desk اللي أنا كنت قاعد عليه آخر desk في الفصل آه فاكره فاك فاكره الكلام ده من كام سنة من سنين طويلة قوي من سنين طويلة قوي سبت فصل أولى ثانوي وطلعت على تالتة ثانوي ما كانش لينا desk بقى كنت بتروح ايه تنام على اول desk وبعد كده تمشي لان آه، انتوا عارفين آه، المدرسين بيشرحوا كل حاجة فاحنا بنحب نقتصر على الحاجات اللي بتتاخد في الدروس الخصوصية بس ف وانا كنت في مدرسة فيكتوريا كوليدج وهي معروفة ان هي مدرسة مدرسة متفوقين طبعا كلها وعايز تسأل شوف كل الدرجات بتاعتهم في اي اسم هتلاقي فيه فعلا مش عارف حالها عامل ازاي دلوقتي بس آه، فاكر فصلي كويس قوي آه، فاكر فاكر المدرس بتاع العربي و- وفاكر لما عملنا معرفش ايه فاكر لما فا- فاكر يعني مع ان الموضوع ده بقاله قد ايه كام 12 اهو 12 سنه ما تستغربش دفعتي آه، ف آه، زمان قوي و- وعدت ولا فاكر هوا هوا لا اكتر من 12 مم. 14 سنة فهوا فاصبروا شوية التقيل ورا الجنة جميلة بس عايزين نشتغل لها قال لو طلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولأضاءت ما بينهما ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها وقال صلى الله عليه وسلم لو اطلعت بسوارها سوارها دي اللي هي آخر حتة في الكولة الحتة دي اللي في القميص قال لو اطلعت يعني مش هي ما جاتش دي, دي, دي يعني دي هي بس كانت ايه يعني ك- كده يعني لو اطلع بسوارها لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم في وضح النهار ده ده حتة من الكم أمال الباقي في حديث لم أقف عليه ولم لا أجد له أصل ولكن أذكر أني سمعته وأنا صغير و- و- ولا أظنه صحيح ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه ينظر في وجهها مئة عام في خدها مئة عام وتنظر في خده مئة عام ما يمل منها وما تمل منه كنت دايما أقعد أبص إيه يعني 200 سنة في خد الباقي بقى ده انا عايز ع- يعني ده انا عايز 10000 سنه عشان اكمل ف 200 سنه في خد ولا 10000 سنه انت مش كده مش هتخلص ودي واحده وهي طب انا ابص على خدها في 100 سنه طب ايه ببص على ايه في 100 سنه يعني نروح النهارده ابص على خدك والعياذ بالله يعني انما انما ما فاكش حاجه بس هي هتبص ومش هتمل شوف انت هتبقى زي القمر ازاي قال وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهم بيض مكنون وش البنت هيبقى شبه بيض النعامة نقي ما فيهوش أي حاجة عربا أترابا تعرف تتكلم كويس تعرف تقول كلام حلو مش مدب لا تقول لك كلمتين حلوين أتراب يعني كلهم قد بعض مفيش بقى دي أطول من دي وقصي ودي أقصر لا طيب آه، غير موضوع الحور هناكل ايه ونشرب ايه و- ونعمل ايه هناك يقول صلى الله عليه وسلم حد زي من الجنة لا بقول لكم كلام عن الجنة لا جنة يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث وإن كان فيه مقال قال تجري من تحتهم الأنهار أي أهل الجنة أنهار من ماء غير آس صاف ليس فيه كدر وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل وأنهار من خمر لذة للشاربين لم تعصرها الرجال بأقدامهم وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم يخرج من بطون الماشية حاجة بقى رباني فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طير بيض ترفع أجنحتها فيأكلون ما من جوانبها من أي الألوان شاءوا ثم تطير فتذهب تبقى أنت قاعد في الجنة كده حوالينك آه نهر من خمر ونهر آه، لبن و- ونهر آه، عسل وكل نهر آه، والنهر في الجنة ماله في غير أخدود جرى يعني إيه في غير أخدود جرى هو النهر بيبقى عامل إزاي محفور له وهو ماشي صح طب في الجنة بقى عامل إزاي لا مش محفور له ده هو ماشي طب ما هو الدنيا هتتكب يعني هو هيمشي إزاي كأنه حوض سمك ماشي كده قدامك طب افرض انت عايز تعدي الناحية التانية قول له يطلع شوية وعدي الناحية التانية يعني ما تكبرش الموضوع انت في الجنة طب عايز تاخد منه شوية كده اهو وبتاع لسه هتنزل وتوطي وتجيب هو فوق هات كده جنة بقى يعني انا عايزكوا ايه جنة جنة قاعد انت كده اهو ولقيت طير آه، آه، ماشي طاير في السماء كده سلام مش كيمو بتاع ال- الكفتة اللي الناس بت لا انت قاعد وهو ماشي سلام ده مشوي بقى انت مش هتقول ده مشوي انت في دماغك هتقول اه انا عايز اكل ده مشوي هينزل لك مشوي اه آه، كده اهو ويرفع جناحه وتاكل انت الحته اللي ما فيهاش اي مش تقعد تمصمص بقى وتطلع الحته من الع... ال... ال... لا مفيش فعلا شوف النبي صلى الله عليه وسلم ايه الحته اللي ذكرت ايه يرفع جناحه الحته اللي ما فيهاش حاجه اللي هتاكل منها على طول طيب مش آه، كده خلص يمشي مش هتقولنا حد يشيل البتاع هو ذات نفسه هيمشي ما انت كلت هيقعد يعمل ايه يقول وفيها ثمار متدلية إذا اشتهوها انشعب الغصن إليهم نزل هو, هو ذات نفسه بينزل فيأكلون من أي الثمار اشتهوا إن شاء قائمة وإن شاء متكئة وذلك قول الله عز وجل وجنى الجنتين دان وبين أيديهم خدم كاللؤلؤ انت قاعد على كرسي انت وثلاثة أربعة أصحابك قاعدين تحت شجرة فيها عنب نفسك في العنب تقوم عامل ايه العنب ينزل لك لحد عندك تقطف منه شوية و... ويطلع طيب كنت انت بتتمشى مع صحابك يجي لك وانت واقف عايز يجي لك وانت واقف ماشي عايز وانت قاعد ماشي مش فارقة انت في جنة جن يعني يكاد العقل يطير والله جنة اللي انت عايزه قال تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة إيه انت لابس ايه في الجنة ما تقوليش بقى انا لابس والله Marks and Spencer انت اصلا بتستنى ال sale عشان تشتري او Zara او Debenhams او مع... انت لابس ايه حاجات ربنا خلقها بقى حاجات وحرير وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا, شا لا شمس لا حر ولا ساعة ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا لما انت تبقى عايزها تنزلك هي اللي تنزل لك مذللة ليك ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا قدروها تقديرا يعني انت نفسك تشرب بقين فتجيلك الكوباية فيها بقين نفسك تشرب خمسة لتر ما تفكرش هيروحوا فين هتجيلك الكوباية فيها خمسة لتر هي كده طيب آه ربنا قال ايه قوارير من فضة ازاي القارورة من ايه ازاز ازاز من فضة ازاي العلماء يقولوا لك ايه فهي فضة ولكنها في صفاء الزجاج ازاي ما انا بقول لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يجي فضة فضة بس شفافة في صفاء الزجاج جنة بقى قال ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا مش قصر كبير مش مكان فسيح أقل أهل الجنة درجات عنده مثل الدنيا عشر مرات ده الراجل بيبقى واخد له مليون متر مربع ومسمي نفسه ملك مليون متر مربع ايه ده بياخد له 10 متر في 2 متر ويسمي نفسه ملك التاني انت تبقى اسرك وان شاء الله ربنا يجعلنا في الفردوس الاعلى اقل الناس ملكا كبيرا قد الجنه قد الدنيا عشر مرات وإذا رأيت, وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا شوف جميلة الجنة جميلة طيب وأنا داخل قصري إيه اللي يحصل أيضا حديث فيه مقال ولكن دعونا نتخيل يعني هو أكثر من ذلك أيضا قال فيضربون أي أهل الجنة الحلقة حلقة الباب عارف وانت داخل كده تلاقي ايه حلقة الباب اليومين دول بس هناك بقى بتاعت الجنة تمام الحلقة ليفت... لي... آه... ليفتح لهم فلو سمعت أي حور العين زوجتك بالداخل فلو سمعت طنين الحلقة الضربة بتاعتها فيبلغ كل حور أن زوجها قد أقبل فتستخفها العجلة انت جيت تخيل بقى المرأة التي كانت إذا نظرت إلى الدنيا لو اطلعت ملأت ما بينهما ريحا وأضاءت ما بين السماوات والأرض دي لما تعرف ان انت جاي تستخفها العجلة ولا حول ولا قوة إلا بالله يبقى أنت هيبقى شكلك عامل إزاي يا رب دخلنا الجنة قال فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتستخفها العجلة فتبعث قيمها ليفتح له الباب فلولا أن الله عز وجل عرفه نفسه لخر ساجدا مما يرى من النور والبهاء هو هيشوف القيم هو مش هيصدق ان ده خدام اصلا فيقول أنا قيمك الذي وكلت بأمرك فيتبعوه فيقفو أثره فيأتي زوجته فتستخفها العجلة فتخرج من الخيمة تخرج بره فتعاندقه وتقول أنا أنت حبي وأنا حبك وأنا الراضية فلا أسخط أبدا وأنا الناعمة فلا أبأس أبدا وأنا الخالدة فلا أضعن أبدا فيدخل بيتا من أساسه إلى سقفه مئة ألف ذراع انت لحد النهاردة تشكر في بيت جدتك ان السقف عالي وان البيوت القديمة تكاد ان انت تخبط في السقف لولا القصر اللي احنا كلنا عايشين فيه انما هناك من اساسه الى سقفه مئة الف ذراع هذا بيتك في الجنة طيب ننجز شوية بقى خلاص كده ولا لسه في حاجة زيادة في زيادة في زيادة قال الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد النبي صلى الله عليه وسلم فسر لك يعني ايه مزيد قال انما المزيد ان تمر الصحابة باهل الجنة فتقول ما تشاءون ان امطركم امطر لكم ايه فلا يسألون شيئا إلا أمطرتهم نبقى قاعدين في الجنة كده و... وسحابة معدية فتقوم السحابة تكلمك ما تتخضش هي عادي تقوم أمطر عليك إيه فأنت قاعد كده آه والله آه إيه كل واحد بقى اللي هيقول لك آه أحد العلماء عشان ما تستغربوش بس أحد العلماء أحد رواة الحديث أصلا كان بيقول إيه والله لئن سمعتها تقول هذا لأقولن أمطري جواري على طول كده ما احنا مش هنشتغل بعض انت اصلا ممكن تجيب هلب وتقوم ظابطها عندك وخلاص كده يا جماعه السحابه دي عندي واخد بالك ف ايه بقى عايز ايه فاكهه آه، طيور آه، آه، آه، نساء آه، اي حاجه اي شيء تنزل تمطر لك على طول طيب آه، في حاجه زياده عن كده اه ده ايه ده مزيد بس في كمان زياده قال الله عز وجل للذين احسنوا الحسنى وزياده قال صلى الله عليه وسلم لما يدخل اهل الجنه الجنه ينادي مناديا إن الله وعدكم وعدا ويريد أن ينجزكموه فقالوا أهل الجنة ألم يبيض وجوهنا ألم ينجنا من النار ألم يدخلنا الجنة فيقال بلى فيكشف الحجاب فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه حاجة تبقى قاعد في الجنة كده وتلاقي المنادي بيقول لك في وعد ع- ليك عند ربنا وربنا عايز يوفي بالوعد ده فأنت مش متخيل إن في أكتر لا في فيكشف الله عز وجل الحجاب أنا مش متخيل إن أنا بقى كده وأبص فوق ألاقي ربنا أهو عارف لما كنا في الدنيا اي حاجة حلوة تشوفها تقول ايه الله الله الله اهي دي اول مرة هتقولها بجد هتلاقي قدامك الله الجميل فلما تشوف الله هتقول ايه الله الله ان هو الله والله ده الله جميل قوي الله ده, ده ربنا جميل قوي الله اللي انت كنت سجدت له سنين عمرك وصليت له سنين عمرك وصليت له و- وصمت له و- و- ووصلت الرحم من اجله وتصدقت من اجله وكان عندك يقين انك انه موجود وانت عمرك ما شفته وكنت بتحبه جدا وكنت عمال تضحي بحاجات كتير جدا عشان الله اللي انت شايفه ده وكان عندك يقين انه هيجازيك تخيل بقى اول مره تشوفه الله تستاهل والله ان احنا نضحي باي حاجه عشانه عشان الله اللهم لا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم اللهم امين سبحان الله طيب في كمان في كمان في كمان اخر حاجه حديث جميل قوي وما دام وصلنا لحد ربنا ما ينفعش من نعدي من غير ما نقوله طولت عليكم بس هي الجنه كده كبيره يا دوبك ذكر الترمذي عن سعيد بن المسيب أنه لاقى أبا هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة وكان بيحب سعيد أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة فقال سعيد أو فيها سوق هو في أسواق هناك قال نعم في أسواق أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم تروح فين يوم الجمعة ها آه، رايح أزور ربنا يعني الناس في القصر كده يلاقوك بتلبس وبتدور انت رايح فين والله رايح أحضر ربنا رايح أزوره را- رايح أقعد عند ربنا شوية رايح أتكلم مع ربنا شوية رايح أزوره سبحان الله قال ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة ربنا بقى يطلع لهم في روضة من رياض الجنة يتبدى لهم فتوضع لهم هم يبقوا قاعدين على ايه فتوضع لهم منابر من نور ومن ياقوت ومن زبرجل ومن ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك والكفور ده واقف على منبر ذهب وده على منبر فضة وده على منبر آه، نور وده على منبر وأدناهم وما فيهم دني دول كلهم من أهل الجنة ما فهمش دني على كثبان المسك والكفور ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا قال أبو هريرة قلت شوف أبو هريرة بقى يا رسول الله وهل نرى ربنا هنقعد كده ونبقى شايفين ربنا أنا شاتت وأنا بقول نرى ربنا يعني قضية نرى ربنا دي تخيل فأبو هريرة بيقول قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل نرى ربنا قال نعم هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر ينفع النهاردة كده اهو وانت قاعد تبص في القمر النهاردة القمر قمر بدر ما شاء الله لما تيجي تبص كده اهو تتلخبط ده القمر ولا غيره ها ولا حد يدور ولا حد يدور عليه اهو القمر ولا الشمس اهي الشمس فما فيش او ممكن واحد يجي يقول لك م- الشمس ما طلعتش مثلا ينفع واحد يماري في حته زي كده هي طلعت كلنا هنشوفها قال نعم هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر قلنا لا قال كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم بمعنى ان كمان مش هيحصل ازدحام ان واحد هيشوف والتاني مش هيشوف ده كلنا هنبقى قاعدين وشايفينه جل جلاله قال ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضره الله محاضرة كل واحد قاعد ربنا هيتكلم معاه لوحده حتى يقول للرجل فيهم يقول لك انت بقى انت يا فلان ابن فلان يا محمد يا أحمد يا محمود يا رشا يا مها يا سمية يا ألاء يا مريم يا كل واحدة كل واحد يا فلان ابن فلان أتذكر يوم قلت كذا وكذا فاكر اليوم اللي انت فيه قلت كده وكده فيذكره ببعض غدراته في الدنيا فاكر يوم ما بصيت على البنت فاكر فاكر ولا مش فاكر فاكر يوم ما نمت عن الصلاة فاكر يوم ما بصيت على واحدة فاكر يوم ما كذبت فاكر انت بتكلم مين ربنا فين في الجنة ويذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا رب أفلم تغفر لي رب مش غفرت لي خلاص يعني يعني خلاص بقى يعني خلاص فيقول الله جل جلاله بلى فبسعة مغفرتي بلغت بك منزلتك هذه فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط ويقول ربنا قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة نروح بقى السوق سوق يوم المزيد تحفه الملائكة فيه ما لا تنظر العيون إلى مثله ولم يخطر على قلب فيحمل لنا ما اشتهينا أي حاجة عايزة أخدها لا يباع فيه شيء ولا يشترى وفي ذلك اليوم وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا تدخل السوق بعد ما كنت قاعد مع مين مع ربنا وبتتكلم معاه كلمة من هنا على كلمتين من هنا و... وفاكر يا ربنا مش فاكر يا ربنا ما تنفعش فاكر يا ربنا دي بس تقول له يا ربنا اصل انا مش عارف اقول بس يوم ما انعمت عليا النعمه الفلانيه كانت جميله قوي ويوم ما كذا وربنا يقوم رادد عليك الكلام يجيبك لما قلت وتسأله فيجيبك ويسألك وهو أعلم بك فتجيبه حوار محاضرة ثم يؤذن لنا في سوق الجنة تيجي بقى تخش سوق الجنة ده الملائكة تحفه ولا يباع فيه, يباع فيه شيء ولا يشترى واللي عايزه بتاخده أنا عارف أنتوا هتعملوا إيه عامة السلام عليكم المحل ده إيه أكل على القصر على القصر يا ابني شيله شيله في حاجات وحشة هاتوا نبقى ننقي هناك الوحش نرميه نرميه على المنزلة اللي تحتينا مش مهم ايه ده ده محل حور عين اقفله ونقولهولي بالخرسانة بتاعته هات لي المحل هناك انا عايزه بالارفف لو سمحت الكاشير يجي لي هناك كده انا اه احنا لسه هنقف نختار ده ايه ده ده آه غلمان كاللؤلؤ واللي بعديه ايه برضه غلمان كاللؤلؤ طب واللي بعديه غ... هات التلاتة دول و... كده خلاص بقى ونبقى نتكلم هناك اللي انت عايزه تاخده لا يباع فيه شيء ولا يشترى وهنا يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا عارفين نفسي اعيش اليوم ده نفسي اشوفه ان تبقى ماشي كده في الجنة كلنا منازل وما بنشوفش بعض فنشوف بعض بقى اليوم ده فتيجي تبص كده تلاقي حد عليه لما 15 20 ألف بني آدم إيه يا جماعة مين آه ده مسلم مسلم مين ما كلنا مسلمين إيه لا مسلم الإمام مسلم آه الإمام مسلم فتقوم داخل كده السلام عليكم ازيك يا إمام إيه الأخبار آه أنا محمد أنا شفت كتابك والله شفته الحمد لله ان انت جيت الجنة الحمد لله ربنا يبارك فيك انت جميل قوي وما يعرفش تمشي شوية كده تلاقي تجمع اكبر وفي ناس متلمية اكتر وتلاقي في اتنين بيسلموا على بعض وبيحضنوا بعض ان شاء الله قوي مين ده يقول لك ده البخاري اه وبيحضن مين يقول لك ده ابن حجر ابن حجر اه تكتشف إن البخاري عمل كتاب وابن حجر شرحه وبينهم سنين مئات السنين لما شافوا بعض بيحضنوا بعض وتفضل تتكلم مع البخاري وأنا بحبك قوي والله ده أنا ده, ده أنا ده عارف عارف في زماننا كانوا بيقولوا لو حد غلط في حاجة يعني كانوا يقول إيه يا عم وأنت غلطت في البخاري تخيل بقى يا إمام وتقعد تحكي له ده كان كبار مض... كتاب مطبوع وكبير قوي واللي ما يقول لك ايه ده هم طبعوه يا ده ربنا كرم انت كنت في سنة كام ولا انا كنت 1300 و... وما اعرفش فضل موجود كل ده الحمد لله تيجي تسيب الامام البخاري وتطلع تلاقي تجمع تاني مين ده يقول لك ده سيدنا زيد حب رسول الله يا فتبص له كده سيدنا زيد واقف قدامك فتسلم عليه السلام عليكم ازاي حضرتك ربنا رب يبارك فيك ادعي لنا اي حاجه مش تقول له ايه اي حاجه تيجي واقف كده تلاقي سيدنا مصعب ده سيدنا مصعب اه انت بتتكلم جد هو ده ده امور قوي تروح كده السلام عليكم ازيك يا سيدنا مصعب ايه الاخبار ازاي حضرتك تمام والله بالله عليك مش هاخد من وقتك إلا خمس سنين بس نقعد احكي لي موقف ما ال- ال- الازمنه هناك بقى بال مش هينفع تقول له خمس دقائق ما فيش حاجه اسمها كده اقعد احكي لي سافرت من المدينه من مكه للمدينه ازاي انت كان عمرك 18 سنه ده اللي 18 سنه عندنا ده كان اصلا لسه بياخد مصروف يعني أعمل اكبر عمل عظيم عمله في حياته ان هو سرق مفتاح عربيه باباه وخدها زقها لحد ما طلع بره الشارع ده اعمق اعمق حاجه حصلت في حياته قول لي ازاي النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد عليك صلى الله عليه وسلم في حاجه زي كده ورحت احكي لي عملت ايه مع سعد بن معاذ احكي لي عملت ايه مع اسيد بن حضير احكي لي عملت ايه مع اسعد بن زر احكي لي عملت ايه فيفضل يحكي لك يحكي لك يحكي لك قول لي يوم ما مامتك كتفتك وعذبتك وقالت لك لازم تكفر قلت لها ايه اصل انت نزلت فيك آية وصل لنا الكلام ده وإن جهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلا أنت عملت إيه كانوا عمالين يقولوا مشايخ كتير وقنوات و- وبرامج و- ودروس مساجد قولي الحقيقة بقى عملت إيه فيحكي لك إنه كان واقف ثابت وما اتحركش وإنه فعلا استحق المكانة دي تيجي تسيبه تطلع تلاقي معاذ سعد بن معاذ اللي أسلم وعمره 30 سنة ومات وعمره 36 سنة ولما مات سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم هذا العبد تقعد تقول له بالله عليك احكي لي انت عملت ايه ست سنين بس ده انا عشت في الاسلام يجي عشرين سنة وما عرفتش اعمل اللي انت عملته احكي لي بص انا عايزك تحكي لي عن لحظة الموت اللي انت عشتها واللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم موت سعد بن معاذ احكي لي عن اللحظة دي تفضل تقابل واحد ورا التاني ورا التالت لحد ما تلاقي واحد جميل قوي وكبير قوي وعظيم قوي تيجي تسأل هو مين ده يقول لك ده سيدنا موسى ياه سيدنا موسى ومين اللي جنبه ده جميل قوي مين ده يقول لك ده سيدنا يوسف سيدنا يوسف ازاي حضرتك ايه اخبار أ- انا كمان اسمي يوسف انا انا مع- ازاي حضرتك انا كنت بحبك قوي ده انا كنت بحب صورة يوسف دي جدا جدا يقول لك انت كنت منين انا من مصر يا اخبار السجون عامله ايه اصل انا عندي خبره فيها لا يا سيدنا يوسف زي ما هي واسوا بس زمان بقى ايام الدنيا يقول لك الحمد لله كلهم زمانهم في النار هناك الحمد لله ان ربنا نجانا واحنا في الجنه دلوقتي وبعد كده تسال سيدنا موسى سيدنا موسى معلش القرآن كان مليان قصص عنك وعن قومك انت استحملت ازاي سؤال سؤال سؤال انت فعلا قالوا لك اذهب انت وربك فقاتلا انت ها هنا قاعدون سيدنا موسى تلاقيه يبص لك في الارض كده يقول لك اه قالوا لي كده انت من قوم محمد كنت في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم صح تقول له، اه قول لي عملت ايه سبتوه زي ما بني اسرائيل سابوني ولا ولا ما سبتوهوش تخيل بقى انت وهتكلمك عن عتاب مش ربنا ليك عتاب سيدنا موسى ليك وهو بيقارن بينك وبين بني اسرائيل وانتوا واقفين في سوق الجنه وبيسالك عملت ايه عملت السنة الفلانية ولا كنت خايف جبنت في نشر السنة اتعلمت ولا كنت جاهل نصرت ولا كنت جبان صبرت ولا كنت جازع عملت ايه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم انا قومي قالوا لي اذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون اوعى تكون انت كمان كنت من القاعدين اوعى تكون رضيت ان انت تكون مع الخوالف فتبص في الارض كده و والله يعني انا في حاجات قدرت اعملها و... وفي حاجات ما قدرتش وحش قام جاي واحد كده من ورا حاطط ايده على كتف سيدنا موسى ويقول له خلاص يا موسى احنا دخلنا الجنة تيجي تبص تلاقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم تخيل بقى أول مرة في حياتك تشوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني أول مرة والنبي بيقول له خلاص سيبولي حضرتك النبي محمد صلى الله عليه وسلم قصدي يعني اه بجد اه والله العظيم ايوه يا ابني تقوم ماسك ايده ومقبلها وماسك دماغه ومقبلها جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله لولا جعلك الله عز وجل سببا ما كنا في الجنة جزاك الله عنا خيرا تمشي معاه كده وتحط ايدك في ايده وتتمشى معاه و... واللي يجي ياخده منك سيبوهولي النبي احكي لنا بقى بالله عليك يوم ما وقفت على الجبل وجهرت بالدعوة احكي لي بقى يوم ما يوم موت أبي طالب احكي لي يوم ده يوم موت سيدة خديجة احكي لي في غزوة بدر وغزوة أحد فيجي واحد من ورا كده اهو يقوم ماسكك من كتفك يقول لك كفاية أسئلة كفاية أسئلة في غيرك تيجي تبص لا راجل طويل قوي مين ده عمر بن الخطاب خلاص كفاية أسئلة كفاية أسئلة أنا أصلا مش عايز أسأل إزيك يا عمر يا سيدنا عمر إزاي حضرتك وتقعد تتكلم معاه ومين ده كمان أبو بكر الصديق يا أبو بكر الصديق ثانية اثنين إذ هما في الغار ألا صحيح الله عز وجل أرسل لك السلام مع جبريل وقال يا أبا بكر أراض أنت عن ربك أم ساخط فقلت أسخط على ربي إني عن ربي راض إني عن ربي راض إني عن ربي راض تسأله بقى الكلام ده حصل قل لي ربنا قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى هو انت اخدت ايه ورضيت اكيد خدت كتير قوي سبحان الله تفضل بقى تقابل ده وتقابل سيدنا علي وسيدنا عثمان وسيدنا مصعب وسيدنا زيد وابو طلحه كل واحد تقابله كل واحد فيهم تقابله وتتكلم معاه فيرى أهل الجنة بعضهم بعضا قال صلى الله عليه وسلم فيقبل, فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني فيروعه ما يرى عليه من اللباس واحد في منزلة خمس تلاف وواحد في المنزلة متين فطبعا ده لابس حاجة والتاني حاجة ثانية خالص فما يشوفه يتفاجئ يقول فما ينقضي آخر حديثه حتى يتخيل عليه ما هو أحسن منه وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجنا فيقولن مرحبا وأهلا لقد جئت وإن لك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه فيقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار جل جلاله ويحق لنا أن ننقلب بما انقلبنا به أصل احنا كنا قاعدين مع ربنا النهاردة فرجعنا زي القمر عادي دي الجنة يا جماعة باختصار حد عايز يخش حد عايز يروح تستاهل ولا ما تستاهلش الكلام عنها بس جميل ما بالك بقى لو دخلتها هيبقى ايه الموضوع بالله عليكم الفطرة بتقول ان ما سمع احد وبعزتك ما سمع احد عنها الا ودخلها فبالله عليكم ما تخذلوش نفسكم ما تخذلوش نفسكم الجنة تشتهر تستاهل بس انت بيع نفسك تمنها ايه تمنها انت ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بايه بان لهم الجنة ربنا اشتراك انت التمن تديله نفسك يديك في النهاية الجنة ما اديتهوش نفسك انت اللي رفضت البيع والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فاللي مش هيخش الجنة والله هو اللي أبى هو اللي مش عايز الله عز وجل يريد لنا الجنة ويريد لنا التوحيد ويريد لنا الغفران يريد لنا اليسر ولكن احنا اللي بنلقي بأنفسنا في التهلكة احنا اللي بنظلم نفسنا وربنا ما بيظلمش حد فينا بالله عليكم يا شباب بالله عليكم وبالله عليكم بما فيهم أنا راجعوا نفسكم الجنة جميلة قوي وتستاهل قوي واللي احنا قلنا ده كله يوم أن تدخل الجنة وترى الجنة بعينيك ستنساه كله سبب بسيط جدا إنه هيكون بالفعل أقل من صفر على الشمال جنب اللي انت هتشوفه بس لو ما دخلناش ساعتها أو حتى طهرنا في النار وبعد كده دخلنا الجنة الأمر هيبقى جلل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أكثر أهل الدنيا نعيما أنه يغمس في النار غمسة واحدة كده هو بس غمسة فيسأل بعد ذلك هل رأيت نعيما قط فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط وأكثر أهل الدنيا شقاء من أهل الجنة يغمس في الجنة غمسة واحدة كده يشوفها بس ويطلع تاني فيسأل هل رأيت بؤسا قط فيقول لا والله ما رأيت بؤسا قط اللي أنا عايز أقوله إن أنت لو تعبت عشان تصلي الفجر ولا تعبت عشان ما تبصش على واحدة ولا تعبت عشان خاطر تحفظ ولا تعبت عشان خاطر تتعلم ولا تعبت عشان خاطر تقف وتنصر دينك التعب ده والله مع أول خطوة هتدخل بيها الجنة هتنساه كله وكأنك ما حصلش أي حاجة خالص إنما على العكس مهما تنعمت ومهما خالفت ومهما عصيت ومهما اختلست من متع الدنيا المحرمة لو دخلت النار هتنسى كل ده ومش هتفتكر إلا أن أنت بتتعذب في النار وستظن أنك وحدك راجعوا نفسكم الجنة تستاهل بس عايز حد يبيع نفسه لله واشتريها قولوا قول هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك